رافع القدس الان واحد واحد امين نقرأ بعض آيات من الإصحاح الأول في سفر نشيد الأناشيد اسمك دخن مخراق لذلك أحبتك العذارة اجذبني وراءك فنجري أدخلني الملك إلى حجالك نبتهج ونفرح بك نذكر حبك أكثر من الخمر بالحق يحبونك اسمك دفن المغراق في الترجمات القبطية طيب مسكوب هو اسمك ومن جمال هذه العبارة نجدها في رفع بخور عشية بالنسبة للكاهن يقول لله طيب مسكوب هو اسمك القدوس وفي كل مكان يقدمون بخورا لاسمك القدوس وصعيبة طاهرة طيب مسكوب هو اسمك يعني اسم ربنا له رائحة طيبة تنعش النفس زي الطيب المسكوب الطيب المسكوب بينتشر في كل المكان وينعش ورائحته طيبة طيب مسكوب هو اسمك لذلك أحبتك العذاره اسم ربنا اسم حلو يفرح به أولاد الله لذلك نحن نصلي في الإبصالية ونقول اسمك حلو ومبارك في أفواه قديسيك اسمك حلو ومبارك في أفواه قديسيك يعني لما فم يلفظ اسم ربنا يشعر بلذة اسم ربنا حلو في فمه وداود النبي يقول عبارة جميلة في المزمور محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي يعني من محبتي لاسمك بقعد اردد فيه كل يوم طول النهار طول اليوم واشعر بلذة محبوب هو اسمك زي ما واحد يكون بيحب شخص تاني قمت تلاقي اسمه على لسانه باستمرار كل ما يتكلم يجيب اسم الشخص ده كل ما يتكلم يجيب اسمه لدرجة الناس يقولوا له ايه انت اتجننت باسم هذا الشخص مالي عقلك مالي فكرك مالي مشاعرك محبوب هو اسمه اسم واحد بيحبه وباستمرار يتكلم فيه دايما على لسانه دايما على لسانه الاسماء اللي انت ما بتستعملهاش كتير وما بتذكرهاش كتير جايز أصحابها ملهمش مكانة كبيرة في قلبك لكن الشخص اللي ليه مكانة في قلبك باستمرار تذكر اسمه تقول دي فكرتني بفلان في كذا ودي فكرتني باللي قاله فلان ودي فكرتني باللي عمله فلان وتحكي فبيقول اسمك طيب مسكوب زي زجاجة الطيب اللي سكبتها المرأة على قدمي المسيح فالمكان كله امتلأ برائحة الطيب كذلك اسمك طيب مسكوب مال المكان بيفرح القلب ويفرح الحواس اسم ربنا له تأثير في الإنسان باستمرار يقول اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنى زي برج حصين الواحد يلتجئ إليه ويجري وراه ويجد حمى فيه اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنى يجد ملجأ ليه باسم ربنا ولهذا إذا وقعت في ضيقة اطلب اسم ربنا قل يا رب تلاقي ربنا موجود حواليك اسم ربنا يرعب الشياطين ويعطي القديسين طمأنينة ويعطي القديسين قوة تصوروا داوود أمام جوليات الجبار قال له أنت تأتيني بسيف ورمح وأنا آتيك باسم رب الجنود مجرد ان يذكر اسم ربنا يخوف الشيطان يدخل ربنا في المشكلة اسم ربنا دخل انا اتيك باسم رب الجنود لما نذكر اسم ربنا يرتعب الشيطان بطرس الرسول امام الرجل المقعد الاعرج اللي عند باب الهيكل وطلب منه إحسان قال له ليس لي ذهب ولا فضة لكن الذي لي إياك أعطيه أعطيك إيه اسم يسوع المسيح باسم يسوع المسيح قم وامشي إذا اسم ربنا ده ينفعنا في الحروب وينفعنا ايضا في الاحتياجات احتياجاتنا اللي عايزينها باسم ر... باسم يسوع الناصري قم وامشي واسم ربنا بنستخدمه في الصلاة ونستخدمه في كل الطقوس وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس ده احنا من محبة اسم ربنا لينا لا نبدأ شيء الا باسم الله أول حاجة نعملها نقول باسم الآب والابن والروح القدس نقولها قبل المذاكرة نقولها قبل الأكل نقولها قبل النوم نقولها في خروجنا في دخولنا في حياتنا باستمرار باسم الآب والابن والروح القدس اسم الرب برج حصين نضع اسم ربنا في كل عمل لكي يتبارك هذا العمل باسم الله لما انت بتخلي اسم ربنا قصادك بتفتكر ربنا وشخص ربنا بيكون امامك حي هو رب الجنود الذي انا واقف امامه انت ما نسيتش ربنا اسم ربنا مخيف بالنسبة للخطاه لأنه مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي لكن بالنسبة للقديسين اسم ربنا مفرح أحب أسمعه ومرة تانية وثالثة وقل لي هذا الاسم وعيده وكرره موسيقى في أذني هذا الاسم المبارك موسيقى في أذني لذلك احنا باستمرار اسم ربنا على افواهنا في صلواتنا في عبادتنا في قراءتنا في حياتنا اليومية دايما اسم ربنا قصدنا وسبب فرح وسبب بهجه بيقول نبتهج ونفرح بيك ده في قصة كبريانوس الساحر مجرد أن ذكر اسم القديسة يوستينا انحل الشيطان لما سمع اسم القديسة يوستينا فكان بالأولى اسم ربنا اسمك طيب مسكوب هذا هو الفرح بربنا وباسمه والفرح بربنا وبوجوده وبالعلاقة معاه لذلك أحبتك العذارة وحكاية أحبتك العذارة تدل على أن سفر النشيد سفر للحب الإلهي وليس للحب العالمي الحب العالمي الحب الجنسي الحب الجسدي تسوده الأنانية والرغبة في الامتلاك لذلك لما واحدة تحب واحد تغير جدا لو لقت واحدة تانية تحبه تموت ما تقدرش لكن هنا في النشيد تقول له أحبتك العذارة كلهم بيحبوه وهي فرحانة وتقول ايه تاني نبتهج ونفرح بيك بالجمع مش بالمفرد نذكر حبك أكثر من الخمر بالحق يحبونك يعني الناس كلها بتحبك وانا فرحانة بكده النفس البشرية تفرح لما تلاقي كل واحد بيحب ربنا وتقول له بيح... بالحق يحبونك احنا كلنا بنحبك لكن بالنسبة للحب العالمي تسوده الأنانية وحب الامتلاك فرد وبس مش بس حب ده بصة من هنا وهنا يخلي القلب ارتبك لأنه شهوة الامتلاك وعدم محبة الغير لكن الإنسان الروحي إذا أحب الله تلاقي أول شعور عنده إن جميع الناس يا ريت يحبوا ربنا هم الآخرين يحاول ان كل انسان يحب ربنا معاه لا يوجد انسان روحي يحب ربنا لوحده ابدا يقول اريد ان العالم كله يحبك اريد ان هؤلاء الذين اعطيتني يكونون لك ومعك يذهب إلى أقاصي الأرض يبشر باسم الرب أول ما المرأة السامرية تعرفت على المسيح ذهبت تخبر أهل البلد كلهم تقول لهم تعالوا وانظروا لما الرسل أحبوا المسيح ملأوا الدنيا حديثا عنه ولما أمرهم رؤساء الكهنة أن يكفوا عن ذلك قالوا لا نستطيع أننا لا نتكلم وكان الرب في كل يوم يضم للكنيسة الذين يخلصون وبولس الرسول قال أنا بقليل وبكثير أحب أن الناس يعرفوا ربنا وقال لي أخلص على كل حال قوما فالإنسان لما يعرف ربنا يحب أن الكل يحبونه لذلك أحبتك العذارة كل عذراء تخبر الأخرى لكي يجتمع الكل عند الرب يعني ايه عذارة يعني ايه كلمة عذارة دي وهل ربنا للعذارة فقط عام لجميع الناس كلمة عذراء يعني لم تعطي ذاتها لآخر النفس العذراء هي التي لا تحب آخر إلى جوار الله الله وبس الله هو الكل في الكل بالنسبة لها لذلك شبه المخلصون الذين يرثون ملكوت الله بخمس عذارى حكيمات خمس عذارى حكيمات خمسة رمز لجميع الناس لأولئك الذين يملكون الخمس حواس ويدركون بها الله خمس حواس رمز للبشرية خمس عذارى حكيم تشمل الكل من ضمن الخمس عذارى الحكيمات إبراهيم وإسحاق ويعقوب المتجوزين لكن نفوسهم كانت عذارى لأن لا يشغلها غير الله فقط والكنيسة كلها شبهت بعذراء الكنيسة كلها فقال بولس الرسول خطبتكم لأقدم عذراء عفيفة للمسيح خطبتكم لأقدم عذراء عفيفة للمسيح مين العذراء دي الكنيسة كلها شبهت بعذراء لأنها لم تنشغل بحب آخر مفيش حد تاني جواها لو إنسان يجي يتجوز واحدة ويلاقي واحد تاني جواها يسيبها محلها فلما ربنا عايز يخطب الكنيسة مش ممكن تصير له إلا لو ما كانش في حد تاني جواه هذه هي النفس العذراء نحن لا نتكلم هنا عن عذراوية الجسد إنما عن عذراوية الروح روح عذراء ما فيش حد تاني جواها حبها كله لربنا تحب الرب من كل القلب من كل الفكر لا يوجد احد الى جوار الله في قلبها ولذلك كلمة عذراء استخدمت حتى في ال... في الادب والشعر واحد بيتكلم على على امانيه رغباته التي انفرد بها فبيقول أمان عذارى لم يجلن بخاطر وبعض أمان القوم شمطاء سيب أمان عذارى لم يجلن بخاطر يعني ما لم تجل في فكر آخر ولا في قلب آخر أمان عذارى كذلك هي القلوب العذارى التي تتبع الرب القلوب العذاره التي تفرغت لحب الله وحده لذلك أحبتك العذارة لذلك إيه أحبتك العذارة لكي تجعل قلبك يحب الله فرغه من كل محبة أخرى منافسة لمحبة الله ومعطلة لمحبة الله يعني ايه منافسة ومعطلة يعني الواحد بيحب ابوه وامه واولاده دي ما بتتعارضش مع محبة ربنا دي داخل محبة ربنا يبقى ما تزال النفس عذراء الواحد بيحب ان جميع الناس يخلصوا بيحب تلاميذه واولاده وابائه الروحيين والجسديين واولاده الروحيين والجسديين دي داخل محبة الله يبقى برضه القلب ما تزال حالته حالة العذراوية لكن المحبة الأخرى التي تتعارض مع محبة الله تنافس محبة الله تعطل محبة الله يبقى لازم تشيلها لكي تكون النفس عذراء لذلك أحبتك العذارة أحبتك القلوب العذارة أحبتك النفوس العذارة أحبتك الأرواح العذارة التي لم تحب غيرك محبة ضد محبتك اسمك طيب مسكوب لذلك أحبتك العذارة لما هذه النفوس العذارة اشتمت رائحة طيبة من اسمك القدوس لما أنعشها هذا الاسم في طيب رائحته جرت وراءك الرائحة الطيبة دائما رمز للشيء الطيب في الأرواح أكثر يقول فلان روحه كانت روح قديسة فلما انتقلت هذه الروح اشتموا رائحة بخور طيبة في الحجرة رائحة طيبة كتير قوي بنسمع عن القديسين ان هم نفسهم كانوا كرائحة بخور امام الله انفسهم ارتفعت كرائحة بخور في وفاتهم كانت هناك رائحة بخور رمز للروح الطيبة وساعات بعض الناس يكونوا يصلوا وبعض السواح يدخلون فيشتموا رائحة طيبة في المكان فيشعروا ان في روح مقدسة موجودة بعكس الارواح النجسة الخبيثة تكون رائحتها كريهة فاسمك طيب مسكوب رائحة طيبة ده احنا لما بنتذكر القديسين وصلوات القديسين بنقول ان صلواتهم رائحة بخور صاعدة الى الله وبنحط بعض البخور في الشرية في المبخرة تطلع لفوق ونشتم رائحة طيبة فنتذكر القديسين وسير القديسين دول رائحة بخور أمام الله فإذا كان القديسون رائحة بخور طيبة يتنسم منهم الله رائحة الرضا وإذا كانت الذبائح والمحرقات رائحة طيبة لله كما ورد ورد في سفر اللاويين إنها رائحة سرور للرب فكم بالأولى الرب نفسه الذبائح رائحة طيبة المحرقات رائحة طيبة حياة القديسين رائحة طيبة الأرواح المقدسة رائحة طيبة فكان بالأولى الله نفسه عشان كده بنقول له طيب مسكوب هو اسمك لذلك أحبتك العذارة العذارة لما بيقعدوا معاك بيشتموا رائحة طيبة هي روحك القدوس أحبتك العذارة وجدوا فيك الطيب الذي يشتهونه لما يزفون عروس إلى حبيبها إلى زوجها إلى خطيبها بيعطروها تتملي بالعطر كعروس مزينة لعريسها كما ورد في سفر الرؤيا في سفر استير كانت الملكة لكي تزفل الملك سنة ست أشهر يضمخونها بالمر والطيب وست اشهر بعطور بعطور اخرى لما تبقى كلها كده طيب في طيب رائحة عطور في عطور سنة ورد في سفر استير كده ياخدوها سنة يطيبوها بالطيب لكي تكون رائحتها طيبة هكذا النفس البشرية المعطرة بالفضائل ده الجسد بيعطروه بالطيب لكن الروح بيعطروها بالفضيلة الروح تتعطر بالفضيلة بالقداسة اسمك طيب مسكوب اسمك عبارة عن طيب مش مسكوب عليه طيب ده هو نفسه الطيب لاحظوا الكلام مش اسمك مسكوب عليه طيب عشان تبقى رائحته كويسة ده هو نفسه الطيب المسكوب هو نفسه طيب لذلك كل من يدعى عليه اسمه يمتلئ بالطيب وتصير رائحته طيبة ما دام اسمك طيب يبقى كل من يلتصق باسمك تصير رائحته طيبة لذلك أحبتك العذارى صدقوني أنا ما عارف في ملكوت السماوات تبقى إيه الرائحة الطيبة اللي هناك دي لمجرد واحد يشتم اسم الله يبقى يشتم فيه مسكوب القديسين رائحة طيبة والملائكة رائحة طيبة واسم الله رائحة طيبة أي رائحة تكون في الملكوت إذا والرشلين السماوية دي تبقى رائحتها إيه مش عارف دي تبقى رائحتها إيه دي واحد يشم كده يستمخ ي- يلاقي نفسه تخدر كده ومش يتلثم رائحة طيبة الجنة لما خلقها ربنا ملاها بالروائح الطيبة لذلك لما تقروا في في سفر النشيد الأناشيد تلاقوا الكلام ده كتير خالص النفس كالسوسنة كالتفاح بين شجر الوعر حاجات كتيرة خالص هيجي لها وقت. لذلك أحببت العذارة الحياة الروحية هي حب وليس غير مفيش حاجة غير كده ياما ناس بيقولوا يقولوا الحياة الروحية هي فضيلة الحياة الروحية هي قداسة الحياة الروحية هي الإيمان آمن بالرب صدقوني الحياة الروحية ليست إلا الحب فقط مفيش غير كده مفيش غير كده هو بس الحب بيقول الله محبة من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه الحياة الروحية هي في العبارة دي مفيش غيرها أحبتك العذارة تحاول توصف لي كل الحياة المقدسة في الكتاب المقدس أقول لك مفيش غير الكلمتين دول أحبتك العذارة غير كده مفيش نفس عذراء لا تشغلها محبة العالم ولا تشغلها محبة الجسد ولا تشغلها محبة الذات عذراء خالية من أي محبة محبة أخرى وابتدت تحب ربنا هو دي الحياة الروحية مفيش غير الكلمتين دول تحب الله تبقى إنسان مؤمن مظبوط ما بتحبش ربنا يبقى لسه ما عرفتوش لسه ما ابتدتش الطريق هي بس الحب تقول أطاوع وأعمل الوصايا و... وأسلم جسدي حتى يحترق من غير حب يبقى لم تعمل شيئا مفيش حاجة أبدا تصلي ليل ونهار من غير حب ولا تنفع تصوم كل الصيامات بدون حب ولا تنفع تقرا الكتاب المقدس وتحفظه من جلده للجلده من غير حب مفيش فايده توعظ ليل ونهار من غير حب نحاس يتم وسنج يرن امال ايه الحياه الروحيه احبتك العذاره بتحب ربنا دخلت في الخط ما بتحبش لسه بره في كوره بعيده ربنا مش عايز غير الحب فقط من نفوس عذارة مش تقول له احبك واحب العالم جنبك يقول لك مش عذراء نفسك مش عذراء بتحب حد تاني متجوزه خمسه سته العالم والشيطان وال... والشهوه والجسد والذات كتير تعدد لكن تحب ربنا من كل القلب يبقى نفس عذراء نفس عذراء لذلك أحبتك العذارة خذني وأسألك سؤالين السؤال الأول هل نفسك عذراء والسؤال الثاني هل تحب الله الاثنين يوصلوا لبعض إذا كنت تحب الله تصير نفسك عذراء وإن كانت نفسك عذراء بالبديهي هتحب ربنا هما الاثنين مع بعض ما يفرقوش بعض لذلك أحبتك العذارة أحبتك العذارة دي الكنيسة بتحطها في كل قداس لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم والعالم يبيد وشهوته معه كل قداس نقول الكلام ده الكتاب يقول محبة العالم عداوة لله ليه عداوة لله لأن النفس لا تكون عذراء متجوزة العالم ومخلفة منه شهوات لا تعد ولا تحصى حبة العالم دي بتولد شهوات ليل ونهار ولا يوجد معاها تحديد نسل أبدا دي محبة العالم لذلك أحبتك العذارة لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب كتاب بيقول كده في يوحنا الأولى إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب يبقى أحبتك العذارة التي لم تقترن بالعالم ولا بالجسد ولا بالشيطان ولا بالذات وظلت عذراء للرب لذلك أحبتك العذارة طب يا رب ما دام أحبتك العذارة أنا أعمل إيه أنا؟ إزاي تصير نفسي عذراء وتحبك؟ إزاي؟ حلها بسيط بيقول ايه اجذبني وراءك فنجري ما دام احبتك العذارة وانا محتاج ان اكون من هؤلاء العذارة فليس امامي الا هذا اجذبني وراءك فنجري اجذبني وراءك فنجري أنا يا رب قد أنجذب إلى غيرك بضعفي البشري أنا تراب وكثيرا ما إلى التراب أعود مش إلى التراب أعود يعني في الموت وأنا في العالم برضه بعود للتراب برجع للتراب الذي أخذت منه أشتهي التراب ومجد التراب الحل الوحيد اجذبني وراءك فنجري بيقول وأنا إن ارتفعت أجذب إلي الجميع مش بس في القيامة في الحياة على الأرض برضه ارتفع المسيح وما يزال يجذبنا وراءه هلم ورائي فأجعلك صياد للناس هلم ورائي اجذبني وراءك زي ما قال لمتى العشار اتبعني فقام وتبعه فكركم كلمة اتبعني دي مجرد أمر ولا دعوة أبدا كلمة اتبعني دي ما كانتش أمر ولا دعوة دي كانت قوة جاذبة عجيبة أخذت متى كده بقوة بعنف كلمة الرب قوية وفعالة ومثل سيف ذي حدين قطعت كل الروابط اللي تربطه بالعالم اتبعني دي عبارة عن جاذبية كده واخداه ومشياه وراه بص لا ما فيش لا دنيا ولا جباية ولا فلوس ولا مسؤول ما فيش غير المسيح ماشي وراه وبس فيش غير كده يجذبني وراءك شدني كده الاقي نفسي ماشي وراك مش حاسس بنفسي قاعد اجري وراك وبس مفيش غير كده ده انا سمعت قصة قديمة زمان ربما اكون قلتها لكم مش فاكر واحد من الجنود اللي كانوا بيحرسوا ثياب المسيح بيقول كنت واحد من الجنود اللي بحرس ثياب المسيح وقسمنا ثيابه بيننا فوقع حذاؤه من قرعتي على ثيابه ألقوا قرعة بيقول فلبست ذلك الحذاء ووجدته يقودني إلى طرق لم أكن أمشي فيها من قبل وجدت الحذاء ده إيه؟ بيقودني لبسه في رجليه فرجليه ابتدت تمشي في سكة ما كانتش بتمشي فيها قبل كده وظل هذا الحذاء يقودني إلى أن وجدتني في جبل الزيتون وأنا الذي لم أكن أعرف الصلاة من قبل وجدت نفسي راكعا عند إحدى الأشجار أصلي قعد يقوده كده بدأ من غير ما يحس هو ماشي فين هكذا مع ربنا اجذبني وراءك شدني روحك نعمتك قوتك ملائكتك كل ما عندك من وثائق اجذبني بيها فنجري ودي طبيعة اللي بينجذب إلى ربنا مش أول ما ينجذب لربنا يمشي وراه ده بيجري جري زي مين بيجري جري أغسطينوس ده كان بعيد عن ربنا أول ما انجذب إلى الله لقى نفسه بيجري بسرعة وصل إلى القمة وبسرعة صار قائدا للروحيات أنا متعجب كثيرا من أولئك الخطاة الذين جذبهم الله فلم يتحولوا فقط من خطاه إلى تائبين وإنما من خطاه إلى قديسين مريم القبطية كانت خاطية صارت واحدة من السواح أغسطينوس موسى الأسود بلاجيا كل دول تحولوا من خطاه إلى قديسين اجذبني وراءك فنجري وهذه هي علامة دخول يد الله في حياتك انك تشعر انك بتجري جري اركضوا لكي تنالوا هكذا قال الرسول اركضوا لكي تنالوا اسعى لعلي ادرك ماشي جري في طريق ربنا لا يقف ولا يتباطأ ولا يرجع الى الوراء اجذبني وراءك فنجري طب وليه نجري ما قالش اجذبني وراءك فاجري لا ده انا مش هجري وحدي ده انا هجري وكل الذين معي وكل الذين معي نجري كلنا لما خلص سجان فيليبي اعتمت هو وكل الذين معه كل اهل بيته لما كورنيليوس عرف طريق ربنا هو وكل بيته وكل اهله اجذبني وراءك فنجري نجري كلنا مش انا لوحدي بس يا رب اجذبني وراءك وانا مش هاجي لوحدي انا هاجي ومعايا تلاتين وستين ومائة لما ربنا جذب المرأة السامرية جت المدينة كلها لما ربنا جذب إليه الاثني عشر مش جري وراه ده وراهم تلات تلات في أول يوم وبعدين بقوا خمس تلاف وبعدين بقت مدن وجماهير اجذبني وراءك فنجري وهكذا كل إنسان نص الله قلبه ودخل الروح القدس في حياته صار يجري ليس وحده وإنما معه الأولاد الذين أعطاهم الرب إياه ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب اجذبني وراءك خليني أتبعك حيثما سرت ولو إلى الجلجثة اجذبني وراءك أنا ما بقولش وراءك فين وراءك وبس وراءك وبس في الجلجثة أنا معاك في جثيماني أنا معاك في الاضطهادات في الضيقات معاك على شاطئ البحيرة معاك على جبل التجلي معاك في أي حتة معاك اجذبني وراءك لا أحدد وضعا ولا مكانا ولا حالة إنما اجذبني وراءك فنجري ولما نجري يجرى إيه أدخلني الملك إلى حباله نبتهج ونفرح بيه أبتدي أدخل في حياة الشركة معاك وفي حياة الفرح أدخل في حياة الشركة وفي حياة الفرح وأبتهج بيك وهكذا كل الذين ساروا وراء الله شعروا بالابتهاج والفرح يملأ حياتهم شعروا بسلام يفوق كل عقل شهوات العالم وراءها تعب ونكد وعذاب ضمير وضيقات أما الذي يسير وراء الرب يعيش في الفرح هو وكل الذين معه نبتهج ونفرح بيك نبتهج ونفرح بيك ليه فرحانين بالحب الذي يربطنا بك فرحانين بالشركة التي تربطنا بك ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحنا منا لماذا؟ لأن حبك أطيب من الخمر لما أحببناك سكرنا بهذا الحب ولم نعد ندري بالعالم ولا كل ما فيه حبك أطيب من الخمر نعيش به في حياة الفرح والبهجة تفضلوا صلي